اللهم انصر نبينا ومن نصره واجعلنا منهم واخذل من خذل نبينا ولا تجعلنا منهم ثم أيها الأحباب وإن بين المسلمين فردا فردا وواحدا واحدا وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية هل تعرفون واحدا من المسلمين واحدا من المسلمين لم يتمنى أن يرى رسول الله هل تعرفون واحدا من المسلمين مهما كان إيمانه ضعيفا ومهما كان ذنبه عظيما لا يتمنى أن يرى في المنام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وأنا أكلم نفسي وأخي صاحب الذنوب يا أكثرنا ذنبا هل تتمنى أن ترى رسول الله مهما كانت ذنوبنا كتير نفسنا نشوفه وإن من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجبا مذهلا يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ايه ده ايه الحب ده عارف لما ابنك يغلط غلطة وتقول له على فكرة انت غلطت بس انا بحبك انا ما بكرهكش انت غلطت بس انت ابني سيدنا محمد بيقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يا عرفت ليه العاصي الفاجر الفاسق اللي بيعمل الذنوب العاص اللي بياكل حرام برضه قلبه بيحب سيدنا النبي عرفتوا ليه اللي ممكن يشرب خمر يشرب مخدرات والعياذ بالله يزني والعياذ بالله ينظر للحرام برضه بيحب رسول الله ايه ده ايه ده هو الحديث ده ترغيب في الكبائر ولا ايه شفاعتي لاهل الكبائر من امتي لا مستحيل يكون ترغيب في الكبائر مستحيل لكن الحكايه حكايه رحمه واسعه جدا جدا لدرجه الكبائر علشان كده حب الرسول للجميع حب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم للجميع حب سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم يستغرق الكل لأنه شفيع الكل وهو عليه الصلاة والسلام من رحمة الله وما أرسلناك إلا هو سيدنا محمد عبارة عن رحمة جت عبارة عن رحمة وربنا بيقول عن رحمته ورحمتي وسعت كل شيء يبقى أهل الكبائر يخش فيها ولا لا عشان كده سيدنا النبي وصلى عليه قال الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم سيدنا محمد حتة منك من أنفسكم هو كبدك عليه الصلاة والسلام هو قلبي عليه الصلاة والسلام من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه قوي ان اي حاجة في حياتك يكون فيها مشقة دي حاجة تعز على سيدنا محمد قوي ممكن تتقربوا يا احباب ممكن تتقربوا ما امكن يعني فزة واحدة بس لله عشان الناس اللي ورا عزيز عليه ما عنتم يعني ما يرضيهوش ان انت تمر بمشقة هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع خطبة الجمعة من اجل رجل يقف في الشمس وقف الخطبة كده يا جماعة ثواني يا جماعة بعد اذنكم هنوقف خطبة الجمعة ليه واحد واقف في الشمس ممكن تقعد ايه ده عزيز عليه ما عنتم ما يردهوش ان انت تمر بمشقة يرى زينب تتعلق بحبلين وهي تصلي يا رب ارزقنا قيام الليل يا رب يا رب ارزقنا قيام الليل اللهم احي فينا قيام الليل اللهم ردنا للقرآن واجعلنا من اهله اخر ختمة بعد رمضان ختمتها امتى ولا القرآن ده رمضان بس فضل ايام قليلة على رمضان هينفع على شعبان هينفع ان احنا نأجل قراءة القرآن كل ده لحد ما يهل علينا من جديد رجب وشعبان ورمضان تتعلق زينب بحبل وهي تقوم الليل عشان ما تقعش شفت بقى يعني عارف اللي بيفقر وعايز ينام هي مصممة تقوم الليل واقفه فيقول إن الله غني عن عذاب هذه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقب أولى بك من نفسك لو هتتعب نفسك سيدنا محمد أولى بك من نفسك صلى الله عليه وصحبه وسلم يقوم ثلاثة نفر يقول أحدهم أنا أقوم ولا أنام والآخر يقول أنا أصوم ولا أفطر ويقول الثالث وأنا لا أتزوج النساء فيقول أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني عزيز عليه ما عنتم يفرض الله الصلاة فيستأذنه في التخفيف خلاص نزل من عند الملك جل جلاله ومعاه خمسين صلاة سيدنا موسى يقول له اطلع خفف يطلع طلع تاني ليه مش ده موقف محرج مش ده موقف يعني في حياء طلع تاني لربنا ربنا قال له خمسين صلاة هو اليوم كم ساعة 24 ساعة لو كانوا 50 صلاة كنا بنصلي قد ايه كل نص ساعة الأذان يأذن سيدنا موسى يقول له اطلع خفف يطلع يخف طلع ليه ما هو عليه الصلاة والسلام ما كانش بيبطل صلاة إن كان عليه هو كان يصلي حتى تفطرت قدماه طلع تاني ربنا يفصله ليه بالصلاة عشان خاطر مين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم قال عليه الصلاة والسلام إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل جلس إلى النار والناس وجعل الفراش والجنادب تتقحم النار وهو يمنعها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها مسكك من وسطك عليه الصلاة والسلام مسكك من كمرة البنطلون كده عليه الصلاة والسلام أنا آخذ بحجزكم مسكك مكلمس فيك عشان ما تنزلش في النار وانت بتسيب النبي وتدخل النار حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم يحب الرأفة ويحب الرحمة والعفو والصف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لهذا جن جنون المسلمين عند الإساءة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم من أول لحظة في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الجهر بها والمسلمون يفتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيام قريش الأولى وغربة النبي عليه الصلاة والسلام شاع في الناس خبر موته وقتله فخرج الزبير بن العوام رضي الله عنه شاهرا سيفه يمشي في طرقات المدينة قبل أن ينزل تشريع القتال والجهاد يمشي في الشوارع بالسيف فوجد في وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك النبي وقال مالك قال بأبي أنت وأمي قلت أمشي فيهم بالسيف لأقتل من يقتلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمضي الأيام ومع كل صفحة من صفحات السيرة ينفجر حب الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أدل على ذلك من حب خديجة رضي الله عنها وارضاها من زوجها حين تدخل عليه حين يدخل عليها صلى الله عليه وآله وسلم وهو الغائب الليالي ذوات العدد سيدنا محمد لما كان يغيب عن البيت ما كانش يروح ثلاثة أيام ولا أسبوع ولا شهر ولا 40 يوم كان يغيب الليالي ذوات العدد تتعدى كتير كتير ذوات العدد يغيب عليه الصلاة والسلام في سبيل ربه فإذا رجع استقبلته أكرم استقبال فلما رأى جبريل وعاد خائفا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي قالت والله لا يخزيك الله أبدا شوف بقى المرأة لما تكسر بقى عن أنيابها للي يجي جنب زوجها وخصوصا لو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله أبدا احنا كلنا بنقولها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي وأنت وأمي يا رسول الله والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتحمل الكل وتعين الملهوف وتعين على نوائب الدهر صلى الله عليه وآله وسلم وتمضي الأيام وتتقلب صفحات السيرة فيجلو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بنفسه ومرة بماله ومرة بأولاده وأم وأمواله وعماله رضي الله عنه وأرضاه حتى كان في الهجرة يمشي أحيانا على يمين رسول الله وأحيانا على يساره وأحيانا من أمامه وأحيانا من ورائه يؤمن كل ذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فرقة حراسات خاصة مش زي اللي كانوا مع صلاح سيدنا أبو بكر كان راتبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوط رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى في الغار توسد رسول الله فخذ أبي بكر فجعل أبو بكر قدميه في شقين كانا في الغار يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا يصيبه شيء ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام ما من أحد كانت له عندنا عطية إلا كافأناه بها إلا أبو بكر فإن أجره على الله قال الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ويرقد علي رضي الله عنه في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم والفداء بالروح والوعيد بالقتل وينام شفت النومة دي تنام انت مكان سيدنا علي بن ابي طالب النومه دي والناس بره جايين يذبحوك واقفين على الباب تقوم انت تسحب لحاف النبي على جنبك وتسافر وتنام نوم والله ما نام الا نومه الحب اما عثمان رضي الله عنه وارضاه فإنه لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم محبوس على أعتاب مكة عند الحديبية الشميت وأرسل عثمان لأنه ذو وجاهة عنده كروت كتير وسايط معارف ابن أصول قوي من عيلة كبيرة يعدي من أي كمين يعرفه هو مين وله اتفضل أما سيدنا محمد هو المقصود بالحرب فيمر عثمان ليصل إلى قريش ليفاصلهم في وصول رسول الله للكعبة صلى الله عليه وسلم يا رب نروح الكعبة يا رب نفسنا يا ذو الحج يا رب يا رب دبرها لنا يا رب شهور يا رب عدت على حرماننا من الكعبة الحقنا يا رب ويصل عثمان وتقول له قريش اذا اقضي عمرتك ونتكلم بس فك الإحرام بس والبهدلة اللي انت فيها ونتكلم فقال لا أفعل حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم الله دي, دي حاجة تفوتها برضو هو في إيثار في القربات حد يسيب الصف الأول لحد تاني آه ده ما فيش إيثار إلا في القربات شفت سيدنا عثمان عمل إيه والصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يقولون والله ما نرى إلا أن عثمان قد اشتفى من البيت راح بقى هناك والدنيا رايقة عمال يبص في الحجر ويطوف ويسعى وهايص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أظنه يفعل ونحن محبوسون تربيتي ما يعملش كده والناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان غائب فأمسك نبينا عليه الصلاة والسلام شماله بيمينه الشريفة وقال اللهم هذه عن عثمان فكانت يد رسول الله لعثمان خيرا من يد نفسه لنفسه ولما رجع عثمان اجتمع حوله الناس تعال شفت اللي بيرجع من الحج اجتمع حوله الناس كيف وجدت الكعبة طفت قال ما كنت لأفعل ورسول الله محبوس والله لو بقيت هناك مئة عام ما كنت لأطوف ونبينا محبوس حب حب صادق حقيقي وترمومتره اسمه عمر بن الخطاب بص بقى كل اللي فات حب لكن سيدنا عمر ده الجهاز بقى ده ده السونار بتاع الحب ده رسم القلب قال والله يا رسول الله اني لا احبك اكثر من مال وولد وكل شيء الا من نفسي الاصل الموضوع مش مجامله ده صدق هو الرسمه بتقول كده المقياس نتيجه التحليل بتقول ان انت اكتر واحد بحبه بس يعني مش من نفسي احبك بايه مش هحبك بنفسي انا هحبك بنفسي فمش ممكن احبك اكتر منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك معلش بقى الجهاز ده عايز يتعمل له update شوف التوكيل اعمل صيانه علشان ال normal يتظبط ما تحبش نفسك اكتر مني خد بالك عشان انت داخل على الجهاز بعد سيدنا عمر على طول هينكشف عليك دلوقتي اهو خليك جاهز فسكت عمر ثم قال الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي عارف انا عارف ان انت فهمتها دي انت احب الي من كل شيء حتى من نفسي خلاص بس اللي عايز اتدبره معاك كلمة فسكت عمر عم الحاج تغدينا عندك النهاردة والله تنور وتشرفي الف اهلا وسهلا غير اللي هو نتغدى عندك النهاردة والله أهلا بيك تحصل البركة سكت ليه عشان مش مجاملة سكت ليه بيحسبها قدها ولا لأ سكت ليه عشان صادق سكت ليه بيراجع بيحمل بيصلح عايزين كلنا نسكت ونقول أحب رسول الله أكثر من نفسي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هاكم خبيب ابن عدي رضي الله عنه وارضاه يرسله نبينا صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس القرآن خدع المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا فينا مسلمون فأرسل لنا قراء يعلموننا القرآن فكان في من أرسل لهم خبيب رضي الله عنه فأرادوا فكه وقتله وقتل طائفة من القراء ورفعوه على خشبة ليقتلوه عليها ثم قال له أبو سفيان بالله عليك اصدقني أتحب لو أن محمدا مكانك ونقول صلى الله عليه وسلم أتحب لو أنه مكانك وأنك معافى في أهلك أنت ممسوك بقى كلب جينك وفي وسطهم مش عايزة تجويد العملية اه ولا لأ يعيط وخلاص يصرخ وخلاص سيبوني لا قال والله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأني معافى فيها أنا اتصلب الصلب ده وهو ما تشكوش في مكانه شوكة انت فاهم النفسية دي سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان والحجر على بطنه يجرونه في صهد مكة يقول أحد أحد أحد أحد والله لو أعلم أن أكثر منها غيظا لكم لقلت والله لو أعلم كلمة أغيظ منها لكم لقلت إيه إيه حب صادق فاعل لحمه شحمه بيولع نار من الحب شفت بقى حبك نار الحقيقي شفت النار النار الحقيقية اللي بتعبر عن الحب الصبر لهذا يا أحباب اقتربوا من رسول الله قربوا من السنة شوية التزموا سنته افتدوه اغضبوا له اعملوا بهديه زي ما انتم شايفين كل سنة بعد المولد إساءة ليه؟ عشان تعرف انها مش بالحلاوة مش بالزينة مش باللمض امال بايه بالطريقة بالهدي بالاتباع بالعمل بالقيام بالصيام بالصدقة بالحج بفعل الخير بإنكار المنكر بأمر المعروف بصلاة الجماعة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم بحق من أهل السنة وأن يحيينا عليها وأن يقبضنا عليها وأن يحشرنا في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن يسقينا جميعا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا اللهم إنا نسألك حياة هنية على سنته وميتة سوية على شرعته ومردا غير مخزن ولا فاضح على طريقته اللهم اجعلنا من أهل السنة أحياء وأمواتا يا أرحم الراحمين واللهم إنا نسألك أن تجنبنا البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب لذلك ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وآخر